بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين كل واحد فينا في ذهنه سبب احنا بنعبد ربنا ليه في بعض الديانات زي الهندوسية وال والبوذا البوديزم هما الهدف من العبادة ان هما يتحرروا من ان هو الجسد الروح بتاعتهم لما تدخل لما تخرج ما تدخلش في جسد تاني احنا عارفين ان في الهندوسية وفي ال- البوذية بيؤمنوا بتناسخ الارواح ان النو- الروح تخرج وتخش في حد تاني وبعد كده لما تخرج تنتظر وبعدين تدخل في واحد تاني فالهدف من العبادة بتاعهم ان هم يأتوا في الوقت اللي هم يتحللوا فيه من الحكاية دي والروح دي تذهب كده وتختفي يعني تتلاشى احنا عندنا كمسيحيين عندنا هدف واحد من العبادة الهدف بتاعنا مش ان احنا ننحل من شيء غير ان احنا ننحل من انفسنا ونتحد بالله يعني ايه نتحد بربنا دي ربنا بيدعونا ان احنا نثبت فيه وعايزنا دايما نبقى في حالة اتحاد دايما معاه طب نعمل الحكاية دي ازاي وازاي العبادة بتساعدنا على كده الحتة دي مهمة قوي يا جماعة لان احيانا كتير قوي بنيجي الكنيسة ونتقدم للاسرار ونقف نصلي واحنا في ذهننا فكر ان انا جاي النهاردة اخد بركة ان انا النهاردة حضرت القداس انا جاي اتحد بالمسيح وانا واقف اصلي انا مش بارضي الله زي ما بعض مثلا اخواتنا المسلمين هم يقول لك احنا بنصلي عشان نرضي ربنا هنرضي ربنا بايه يعني هي صلاتنا دي هتنفعه بايه كل الهدف من العباده بتاعتنا ان احنا نتحد بربنا وهقول لكم ازاي نتحد بالله وازاي نثبت فيه وايه هي بركات الوحده بربنا دي ازاي اثبت في ربنا وازاي عباده الكنيسه بتساعدني على الاتحاد بالله اول حاجه الاسرار اعظم شيء يجعلني اتحد بربنا هو اسرار الكنيسه الخلاصيه الخلاصيه يعني ايه اللي تقول لخلاص اللي هم الاربع اسرار المعموديه الميرون الاعتراف والتوبه والتناول ازاي احنا ليه بنتعمد عشان نبقى مسيحيين يعني ايه نبقى مسيحيين يقول لنا كده معلمنا بولس الرسول احنا بسبب الخطيه اللي اخطاها ابونا ادم انفصلنا عن ربنا انفصالنا عن الله ده موت كل انفصال عن ربنا موت طيب وبعدين عايزين نعدي من الموت للحياه ما ينفعش نعدي بنفسنا الموت اقوى من ان احنا نعدي منه ونطلع من الموت للحياة مهما عملنا ما نقدرش نعدي من الموت للحياة الموت أقوى مننا إيه اللي يخلينا نتحرر من الموت يقول لنا معلمنا بولس الرسول كده يقول لو اتحدنا به بشبه موته مين اللي انتصر على الموت المسيح لأن هو الله يقول لنا الحل إيه بقى لو اتحدنا به في شبه موته نكون أيضا بقيامته اه فهمناها دلوقتي انا في المعموديه بعمل ايه بتحد بالمسيح واموت معاه في بشبه موته فلما اخرج من الميه انا عملت ايه هنا انا عديت من الموت للحياه على حساب مين على حساب المسيح فهمنا ليه المسيح كان لازم يجي يا جماعه لان مش ممكن حد فينا يقدر يعدي من الموت للحياه بنفسه ولا نبي يقدر يعدينا لانه معانا ولا ملاك يقدر لان الملاك روح ومش ممكن يموت طب ازاي ملهاش حل ربنا يبقى انسان ويعدي هو من الموت للحياه واحنا تسامحوني بقى في المثل نتشعبط فيه كده نتحد بيه قوم نعدي من الموت للحياه فالمعموديه تعدينا من الموت للحياه مش مجرد بننزل في الميه ونطلع والناس تلبس ابيض ونزف لراجل اتعمد لا ده في اليوم ده انا بتحد بالمسيح فبخرج من هنا لهنا وبعدين خرجت من المعموديه متحد بالمسيح يجي روح ربنا في الميرون يحل عليا ويقول لنا انتم ايه انتم هيكل الله خدوا بالكم ربنا عايز يحولنا ليه فأتحول من مجرد بني آدم مغتسل من خطيتي إلى هيكل لروح الله وروح ربنا يثبت فيه ويقول لنا كده السيد المسيح على السر ده يقول لنا روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فين فيكم شوفوا الفكرة احنا في ربنا وربنا فينا واحنا نقول في الإبصالية الجميلة كده في الأوتوكية هو أخذ الذي لنا اللي هو إيه جسدنا وأعطانا الذي إيه الذي له ادانا ان احنا نبقى فيه نثبت فيه ناخد إمكانية ان احنا ما نموتش طب في التوبة والاعتراف بنتحد بربنا ازاي؟ احنا عايشين في الدنيا بنشيل كل يوم وسخ الخطية الخطية الوسخ بتاع الخطية ده بيفصلنا تاني ولو حتى كده من بره عن ربنا لكن المرة دي أنا مش محتاج بقى خلاص إن أنا أنزل في المعمودية أعمل إيه؟ أنا محتاج أنفض التراب ده أنفض التراب ده فين؟ في سر ال- الاعتراف وبعدين بعد ما نفضت التراب ونضفت انزل في الدم بتاع المسيح في سر التناول يقول لنا كده سيد المسيح من ياكل جسدي ويشرب دمي يحصل له ايه يثبت فيا وانا فيه من غير جسد ودم ربنا ما نقدرش نثبت فيه طب ولو ما سبتناش فيه لو ما اتحدناش بيه هو الحياه نبقى احنا ايه ما احنا ميتين هنرجع للحته دي تاني فخدوا بالكم من خطوره ان انا اهمل التناول او ان انا اقول اهو اصل انا اتولت مش عارف من سنه اصل انا خايف من السر اصل انا مش مستحق يا حبيبي الموضوع هنا مش موضوع بركه ممكن تاخدها وممكن تهملها ده موضوع يا اما انت ثابت في المسيح عن طريق السر يا اما انت فصلت نفسك عنه وبره المسيح مفيش غير الموت مفيش حاجه تاني يبقى أول حاجة بنتحد بيها بربنا هي في الأسرار بدون الأسرار ما نقدرش العمل السري ده نثبت في المسيح والمسيح يثبت فينا نثبت في الله بحفظ كلمة ربنا كلمة ربنا تثبتنا فيه يقول لنا كده أما أنتم ده معلمنا يوحنا فما سمعتموه من البدء الكلام اللي سمعتوه كلام ربنا فليثبت إذن فيكم احفظوه كويس إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب لو كلام ربنا ثبت فينا احنا كمان نثبت في الابن وفي الآب يبقى احنا دلوقتي عرفنا نثبت في ربنا ازاي نتحد بيه ازاي بالأسرار تاني حاجة بحفظ كلمة الله تالت حاجة عمل الصلاة كلمة الصلاة يعني ايه صلة اسمها كده صلة كل مرة بقى في قدام ربنا بنرفع ايدينا كده ونقول له يا رب انت ثبتنا فيك خلينا نتحد بيك يا رب هنشوف بركات الاتحاد بربنا دي حاجة مش ممكن إنسان يحصل عليها إلا الإنسان المسيحي بس الصلاة تخلينا نثبت في ربنا ونتحد بيه نراجعهم إزاي نتحد بالله واحد بالأسرار تاني حاجة بكلمة ربنا تالت حاجة بالصلاة رابع حاجة بحفظ وصية ربنا يقول لنا كده برضه معلمنا يوحنا من يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه نثبت في الله والله يثبت فينا كل ما امشي في الوصية كل ما احفظ وصية ربنا كل ما انا اتحد بربنا اكتر وربنا يتحد فيا اكتر قدامي حاجة همد ايدي اخدها قرار ان انا مديت ايدي خدتها انا فصلت نفسي عن ربنا قراري ان انا الحاجه دي مش بتاعتي وصيه ربنا بتقول لا تسرق مش هاخدها كل ما انا اثبت في ربنا شوفوا بقى احنا كل يوم في كام وصيه وكم واحده فيها بنثبت وكم واحده فيها بنقع وكم واحده فيها بنخطئ قلنا كم حاجه اربعه نقولهم تاني نثبت في الله بايه نتحد بيه بالاسرار تاني حاجه حفظ كلمه الله تالت حاجه الصلاه رابع حاجه حفظ الوصية خامس حاجة بمحبة الناس محبة الإخوة برضو معلمنا يوحنا يقول كده في رسالته الأولى الإصحاح الرابع الله محبة من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه أصل مش ممكن حد يثبت في ربنا وقلبه فيه سواد ما الكراهية دي هتخليني أثبت في الظلمة في الموت ولو أنا ثبتت في الظلمة وفي الموت انفصلت عن مين؟ عن المسيح اوعى نفتكر ان انا ممكن اكره حد واخش السماء مش هتحصل اخش السماء اقول ايه مش طايق ابص اللي في السماء هناك ده ما تجيش يعني يا اما بنحب بعض وندخل يا اما ما بنحبش بعض ونفصل روحنا عن ربنا الله محبه واللي يثبت في المحبه يثبت في الله والله فيه قلنا كم حاجه خمسه نقولهم تاني نثبت في الله بالاسرار بحفظ كلمه الله بالصلاه امم بحفظ الوصية خامس حاجة بمحبة الإخوة سادس حاجة بالصليب معلمنا بولس حلها لنا قال لنا إيه قال لنا مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا يحيا فيا يعني إيه ثابت فيا مش بس ثابت فيا ده أنا اختفيت والمسيح اللي بان مفيش برضو حاجة أقوى من الصليب عايز تقابل المسيح وتتحد بيه مش هتلاقيه غير على الصليب مش هتلاقيه في حته تاني طب يعني ايه الصليب يعني ايه اتحد بيه بالصليب اعمال النسك اللي في العباده زي الصوم الصوم ده صلب للجسد انا بقبل واوافق ان انا اصلب الجسد وشهواته على صليب النسك لما اطلع على صليب الصوم والنسك بتحد بالمسيح والمسيح بيتحد بيا لما اقطع المشيئه ده عمل صلب مشيئتي ان انا اروح فلان ده اللي شتمني اشتمه فلان ده اللي غزني اروح ارد له الصعصعين الصليب يقول لي لا الصليب انت ايدك مربوطه هنا ومدقوقه على على الصليب بتاع قطع المشيئه مالكش اراده تعمل مشيئه ربنا بس الحاجه دي بتوجع انا نفسي انتقم لكن انا مش هنتقم يا رب عشان انا طلعت على صليب قطع المشيئه لما أقطع مشيئتي أنا صلبت مع المسيح فيحيا المسيح فيا وأنا فيه. لما أقبل الألم والإهانة وما أتذمرش ده عمل صلب للجسد مش سهل مش سهل الصليب مش سهل يا جماعة وإحنا لما بنشوف المسيح بيتصلب كلنا بنتألم لكن إذا كان هو قبل كده من أجلنا ما نقبلش إحنا إن إحنا نقبل من أجله الصليب على العموم ملهاش حل تالت لو عايزين نتحد بيه يبقى مفيش غير الصليب مش عايزين نتحد ده موضوع يخصنا بقى يبقى الهدف من كل عبادة بنعملها يا جماعة في الآخر إن أنا أتحد بربنا نقول الست حاجات اللي بيتحدونا بربنا دول أول حاجة الأسرار تاني حاجة حفظ كلمة ربنا تالت حاجة الصلاة رابع حاجة مم. حفظ الوصية خامس حاجة محبة الإخوة وسادس حاجة الصليب ايه اللي يحصل لما نتحد بربنا اول حاجه ان احنا نثمر السيد المسيح قالها لنا كده قال لنا ايه انا الكرمه وانتم الاغصان خدوا بالكم من الفكره بتاعت الاتحاد الكرمه والغصن الذي يثبت فيا وانا فيه ياتي بثمر كثير يبقى عشان انا اثمر في حياتي لازم ابقى عامل زي ايه زي الغصن اللي ثابت في الكرمة لو الغصن لوحده على الأرض يحصل له إيه؟ يموت عمركم شفتوا غصن شجرة وقع على الأرض فعاش مش ممكن وبعدين يكملها لنا السيد المسيح بوضوح جدا ويقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء صح؟ ما أصل الغصن ده عايش بالكرمة الكرمة اللي بتغذيه الثمر يعني إيه؟ الثمار بقى اللي هي تبان فيا من المسيح السيد المسيح يقول لنا حاجة جميلة قوي على عمل الروح فينا يقول ايه يأخذ مما لي ويعطيكم يمشي كده العصارة بتاعة النعمة بتاعة الخلاص بتاعة ان الانسان ده في الاخر يبقى على شبه مين على شبه الكرمة بتاعته عمركم شفتم شجرة برتقان فيها غصن بيطلع بلح مش ممكن الغصن بيطلع من نفس نوع الكرمة من نفس نوع الشجر المسيح كل وداعة يقول كده تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب لما نثبت فيه احنا كمان يحصل ايه نثمر ايه نثمر وداعة المسيح كله سلام لما نثبت فيه نثمر سلام المسيح كله خدمة لما نثبت فيه نمتلئ كده بمحبة الخدمة المسيح كله محبة لما نثبت فيه نثمر محبة هل أقدر أقول إن أنا ثابت في المسيح وأنا غصن في الكرمة وأنا أتكلم كلام لا يليق بقداسة ربنا ما ينفعش في حاجة مش مظبوطة هنا صحيح ممكن نغلط ونتوب ولكن في الآخر الغصن هيثمر بحسب الشجرة مش ممكن الغصن يثمر إلا لو اتحد بإيه بالكرمة يقول لنا كده السيد المسيح بقى تحذير إن كان أحد لا يثبت فيا يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق ما بقاش له شغلانة خلاص يجف وبعدين يطرحونه في النار فيحترق يبقى أول حاجة لما نتحد بالله يحصل إيه نثمر أول حاجة نثمر تاني حاجة الله مصدر الحياة الانفصال عن ربنا هو الموت كده نفهم بقى لما السيد المسيح بيقول لنا إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة فيكم هنجيب الحياة منين ما الحياة جاية منه ولو ما كلناش جسده ودمه نبقى احنا فين يا جماعة نبقى احنا في الموت نفهم العبادة يبقى ليها معنى وطعم ونعرف نتمتع بربنا ما نفهمهاش نتعامل مع كل حاجة في الكنيسة بالكلمة الواسعة دي بركة بركة في فرق بين البركة وبين الاتحاد بالله يبقى أول حاجة لما نتحد بربنا أول حاجة يحصل إيه نثمر تاني حاجة نحن نحيا تالت حاجة شوفوا بقى الكلمة الجميلة اللي يقولها لنا معلمنا بولس مش أنا في المسيح متحد بيه وهو متحد بيا يحصل لي إيه؟ يقول لنا كده معلمنا بولس أما نحن فلنا فكر المسيح يا نهار أبيض من كتر الصلاة والتناول والنسك وقبول الصليب نتحول في الآخر ونقتني فكر المسيح قد إيه دي حاجة يعني بيند إن الواحد يقدر حاجة مش معقول ده لو الواحد فينا قالوا له بص لو ذاكرت الرياضه دي الفصل ده كويس وقعدت قلت مثلا في سر يعني في سرك كده اينشتاين 30 مره هتقتني فكر اينشتاين ده الواحد يموت نفسه يا سلام انا عايز افكر زي اينشتاين الراجل ده كان راجل عبقري ده اينشتاين اللي هو في الاخر فكره عمل نظريه والاخر راجل مات لكن نقتني فكر المسيح يبقى لما نقتني فكر المسيح نفهم مشيئته مش كده احنا بنقعد نتحير احيانا نقول ربنا عايز ايه ربنا عايز نعمل ايه عايز تعرف ربنا عايز منك ايه اقتني فكره طب اقتني فكره ازاي اتحد بيه نتحد بيه ازاي بالست حاجات اللي قلناهم دي لما نقتني فكر المسيح نعرف مشيئته فلما نعرف مشيئته صلاتنا كلها تبقى مقبولة بيقول لنا كده إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم ليه؟ لأن لما أثبت في المسيح هقتني فكره ولما اقتني فكره هتبقى صلاتي مقبولة مش هطلب كلام فارغ بقى هطلب اللي بيطلبه إيه؟ بيطلبه المسيح يبقى أول حاجة لما نتحد بالله يحصل إيه؟ نثمر تاني حاجة نحيا تالت حاجة مم. نقتني فكر المسيح رابع حاجة نتحرر الخطية اللي مسكانة وربطانة دي تخيلوا ايدك مربوطة بحبل والحبل ده جامد ورابط ايديك ورجليك ويعني مكتفك وبعدين في فرصة انك انت تروح كده تتحد بنار ما بتحرقش البني ادم ولكن تحرق الخطيه اللي فيه ايه اللي يحصل تتحرق قيوده اديكم المثل عشان نفهم الحته دي بتاعت الحريه الثلاث فتية القديسين قالوا مش هنسجد للصوره بتاعت التمثال بتاع الراجل نبوخذ نصر راحوا عملوا ايه ربطوهم وراحوا رامينهم فين في اتون النار ايه اللي حصل لما يقعوا في اتون النار ايه اللي اتحرق القيد وهم حصل فيهم ايه هم تحرروا شفتوا قد ايه بقى ان الصليب يحرر عرفنا جت منين في الصليب بتحد بربنا ولما اتحد بربنا نار لاهوته المحييه تحرق قيودي والحاجات المتسلطة عليا وعاداتي وطباعي والحاجات اللي أنا عايش بيها طول عمري وحاسس إن أنا مش هفك بيها أبدا يحرقها ويحررني يبقى الاتحاد بالله يحصل إيه نقول من الأول نتحد بربنا نحصل إيه نثمر تاني حاجة نحيا تالت حاجة نقتني فكر المسيح رابع حاجة نتحرر خامس حاجة نتحد بالآخرين احنا عارفين في التناول بنثبت في المسيح وهو فينا وبعدين نصلي ونقول له ايه اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسد واحد وروح واحد ونجد نصيبا وميراثا يبقى أنا مش ممكن أتحد بالناس اللي حواليا من غير ما أنا أتحد بربنا عشان كده دايما نقول للناس في سر الزيجة عايز تبقى انت ومراتك واحد مش ممكن تحصل الوحدانية إلا من خلال ثباتك وثباتها في ربنا لو ثبت فيه واتحدت بربنا وهي ثبتت فيه واتحدت بربنا يبقى احنا ال- هنبقى واحد ما اقدرش اتحد بالناس من غير ما اتحد بالله عشان كده للأسف لو في واحد من الاتنين زوج أو زوجة لا يهتم بموضوع ان انا اكون في الكنيسه ولا يفهم على ربنا ولا يخاف الله الحقيقه صعب جدا ان الشخص التاني يقدر يتحد بيه او اي حد يقدر يتحد بيه اللي فصل نفسه عن المسيح مش ممكن يتحد بحد تاني ما ينفعش ممكن يلتصق بحد لكن مش ممكن يتحد بحد لان الوحدانيه يعطيها ربنا لوحده وبالتالي ما نقدرش نبقى اعضاء في جسده من غير ما نبقى ايه ثابتين فيه فهمنا دلوقتي احنا بنيجي الكنيسه ليه انا واقف بصلي ليه انا بفتح الانجيل واقرا ليه انا بحفظ وصيه ربنا انا بتناول ليه عشان في الاخر اتحد بربنا ولما اتحد بربنا يحصل ايه نراجع الخمس حاجات دول بقى اول حاجه نثمر تاني حاجه نحيا تالت حاجه نقتني فكر المسيح رابع حاجه نتحرر خامس حاجه ان احنا نتحد بالاخرين لالهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين اتفضل نصلي